بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد معانا النهاردة ثلاث صور مدنية محاطين بصور مكية من قبلهم وصور مكية من بعدهم معانا باذن الله صورة محمد والفتح والحجرات زي ما اتعودنا على اسلوب القرآن يا جماعة لما يكون الصورة فيها تكاليف عالية فيها تكاليف مهم جدا ان احنا ننفذها وفي نفس الوقت عالية بتحاط الصورة من قبلها بصور مكية ومن بعدها بصور مكية عشان عشان الشحن الايماني اللي انت هتتشحن فيه في الصور المكية يخلي قلبك جاهز انه ينفذ اوامر اوامر الله لما تدخل في هذه الصور اللي فيها التكاليف زي قبل كده ما حصل في سورة النور وزي قبل كده ما حصل في سورة الاحزاب وزي قبل التوبة والانفال ما ربنا ادانا صورة الاعراف والانعام يبقى اذا الثلاث صور دول مليانين تكاليف مهمة ايه موضوع الثلاث صور دول وايه الرابط ما بينهم ظاهريا لما تيجي تقرا الصور دول ايه علاقة الحجرات بمحمد ايه علاقة جو القتال اللي في محمد والفتح بجو الاخلاق والمعاملات اللي اللي في سورة الحجرات فالثلاث صور دول كانوا في سنة يعني الفتح كان سنة ستة هجرية اللي هو صلح الحديبية ستة هجرية يعني احنا الوقت بعد عشرين سنة من الدعوة الاسلامية يعني خلاص ما عادش في وقت لازم نخرج للعالم بقى يبقى الثلاث صور دول التقفيل النهائي للصف المسلم قبل ما نبدأ نخرج للعالم قبل ما نبدأ بقى نخرج للدنيا قبل ما نبدأ ننفتح يعني الوقت الشباب اللي يقولوا هو المهدي بعث ولا لا هو المهدي هيطلع المهدي يا جماعة مش الوقت يا جماعة لما معانا الثلاث صور دول تتحقق فينا الاول نبقى جاهزين عايزين ان احنا نخرج للعالم ولكن لو المعاني بتاعت الثلاث صور دول ما اتحققتش فينا يبقى احنا لسالنا كتير جدا على ما نقدر ان احنا فعلا نخرج بالرسالة بتاعتنا للدنيا وندعو الناس للاسلام والناس تدخل في دين الله افواجا الثلاث صور اللي معانا عايزين نبدأ الاول بصورة الحجرات صورة الحجرات بتتكلم عن ايه يعني الرابط يعني لو حد قرأها كده يلاحظ ان الصورة مواضيعها متنوعة وتوجيهاتها متنوعة لو عايزين كلمة واحدة تربط ما بين تكاليف صورة الحجرات هنجيب كلمة ايه صورة الحجرات هي صورة الادب كلمة الادب هتلاقي هي المحور اللي بيربط كل الصورة ببعضها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله الادب مع الله الادب مع الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله يبقى الادب مع مين ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي يبقى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واحد جه قال لك كلمة على اخوك ولا واحد جه قال لك كلمة على واحد ما تصدقش وتكرر الكلمة على طول الادب مع المؤمنين يا أي... و... وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ده الادب ما بين الدول الاسلامية وبعض بقى مش الادب على مستوى بس يعني ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا لا يس يسخر قوم من قوم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الادب ما بين المؤمنين وبعض ما بين الافراد وبعض يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الادب ما بين الناس كلها وبعض حتى ما بين المسلمين وما بين الكفار واخيرا قالت الاعراب امنا الاعراب الاجلاف اللي دايما صورة لقلة الادب وسوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتختم الصورة بيهم عشان كمان منظومة الادب تحتوي الجميع حتى هؤلاء الاجلاف اللي ابعد ما يكونوا عن الادب يبقى صورة الحجرات صورة الايه صورة الادب يا جماعة صورة الاخلاق صورة المعاملات صورة بتقول لك قبل ما نخرج للناس لازم نبقى الاخلاق دي عندنا لازم تبقى الصفات دي عندنا لازم نبقى مجتمع متحقق فيه هذه الصفات صورة الحجرات امتحان امتحان كل واحد فينا هيدخل فيه امتحان ممكن اولئك الذين امتحنوا امتحن الله قلوبهم امتحان ممكن تجيب في امتياز جيد جدا جيد مقبول تشيل مادتين تسقط تترفد كل واحد فينا له تقدير غير التاني في الامتحان ده الامتحان ده امتحان عن ايه اخلاقك مع الله شكلها ايه كيف تتعامل مع الله كيف تتعامل ومع الله يبقى مع القرآن ما هو الاخلاق مع الله يبقى مع القرآن كيف تتعامل مع رسول الله انت ادبك مع رسول الله شكله ايه اخلاقك في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها ايه كيف تتعامل مع المؤمنين لو واحد قال لك كلمة على اخوك بتعمل ايه لو واحد جه يهدم قدامك اخوك بتعمل ايه وموقفك بيبقى ايه كيف تتعامل مع الدنيا كلها اخلاقك في التعامل مع الكفار حتى اليهود في التوراة بتاعتهم المحرفة يقول لك اذا اقرضت اخيك فلا تقرضه بربا واذا اقرضت احدا غي- من غير اخوانك يعني غير يهودي فاقرضه بربا يعني الاخلاق عندهم مع اليهود بس مع غير اليهود مفيش اخلاق احنا عندنا مفيش الكلام ده يا جماعة احنا عندنا الاخلاق مع الجميع الاخلاق مع الجميع الاخلاق ده حاجة ثابتة الكرم ال- اغاظة الملهوف الصدق الامانة اداء الحقوق الوفاء بالعهود ده حتى مشركي قريش لما اتنين من الصحابة قالوا لهم سيبونا نهاجر او سيبونا نروح المدينة ولن نحارب مع رسول الله او لن نحارب مع محمد عمل ايه لما راح للرسول في بدر والرسول كان محتاج للواحد كان محتاج لاي حد قال لهم نمضي لهم عهدهم ونستعين الله عليه شفتوا دين في الاخلاق دي شفتوا دين فيه الابهار ده يقول لهم ما دام عهدتهم دول مشركين ما لهمش ذمه لا ما دام قطعنا عهد حتى مع المشرك سوره الحجرات يا جماعه بتاسس مبدا لو فعلا المبدا ده عندنا هنهبل الناس والله العظيم هنجنن الناس هنخلي الناس يعني مخها يطير اما تشوف المسلمين افواج ورا افواج هتدخل في دين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان ما عادش مقياس التفاضل ما بيننا وبين بعض الغنى والفقر والشهاده وعدم الشهاده ومين اللي فلوسه اعلى ومين اللي ساكن في منطقه ارقى ومين اللي راكب عربيه احسن ومين اللي معاه شهاده اعلى ما عادش ده مقياس المجتمع ان اكرمكم عند الله اتقاكم لما المقياس بقى الدين مش الدنيا حصل ايه المسلمين لما بقى عندهم المقياس هو الدين ايام الرسول عليه السلام وبعد الرسول في عهد الخلفاء الراشدين بهروا العالم شوفوا الرسول شوفوا يا جماعه تطبيق لهذه القاعده في حياه المسلمين كان شكلها ايه الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم الاعمى الراجل الغلبان الكبير اللي واللي ابن ام مكتوم يامروا ويستخلفوا على المدينه مرتين قال له يبقى والي يبقى محافظ اه يبقى محافظ ما يبقاش ليه وزيد بن حارثة رضي الله عنه يأمره على غزوة مؤتة ويقوم جايب ابنه اللي هو مين ها اسامة بن زيد يأمره على ايه يأمره على بعث الروم اللي ماتوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه ما بعثوش ويجيب زيد بن حارثة ويؤاخي ما بينه وبين حمزة عم رسول الله لما بيأخ ده زيد ده مولى ده مولى يا جماعة ده كان عبد زيد ويأخي ما بينه وبين حمزة ويجيب زيد ويزوجه زينب بنت جحش بنت خر بنت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه مفيش حاجة الدين هو اللي بيحكم شليبيب تعالى ابع- يبعته لامرأة من الانصار الرسول هو اللي بيقول لك تتزوجي هذا الرجل الرسول هو اللي بيخطبك لهذا الرجل يا سلام جليبيب وفي المعركة والمسلمين قتلى وعظماء واغنياء ممكن استشهدوا الرسول يقول لهم هل تفقدون من احد لا يا رسول الله خلاص كل اللي اتقتلوا من الاغنياء خلاص حصرناهم ولكني افقد جليبيب ويدوروا على جليبيب يروح يلاقيه مقتول وحواليه سبعة من المشركين مقتولين فيقول قتل سبعة من المشركين وقتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه وما يرضاش يحطه على التراب لغاية ما يحفروا له قبره يشيله على ايديه عليه الصلاة والسلام لغاية ما يحفروا قبره والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يدفنه عليه الصلاة والسلام شايفين يا جماعة بقى الانسان له كرامة لم يوجد مرحلة في التاريخ كان للانسان الفقير كرامة واعتبار في المجتمع زيه زي اي واحد غني غير في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اعتبار للدين الدين هو اللي كان بيحكم الجواز كان بالدين الجواز كان بالقرآن الاحفظ لكتاب الله كان هو اللي يقدم للامامة الوقت حتى في المساجد ممكن لو واحد غني ولا حاجة في مسجد تلاحظها يقدموا لي الامامة قال حتى في المسجد دخل حب الدنيا ولكن كان السيطرة للدين كان ال- التفاضل ما بين الناس وبعضها كان بالدين بلال لما ابو ذر قال له انك ايه انك يا ابن السوداء الرسول قال له انك امرئ فيك جاهلية بقى التفاضل بالمركز او بالنسب او بالمال بقى جاهلية نوع من انواع الجهل الشديد الرسول عليه السلام سلمان لما بدأوا يتكلموا عنه ده غريب قال سلمان منا اهل البيت منا قال له ده بقى النسب بقى بالدين يعني بقى الدين هو الاعتبار الاساسي للنسب ابن مسعود لما ابو موسى الاشعري قادم على المدينة هو واخوه بيقول مكثت فترة اظن ان ابن مسعود وامه من ال البيت ليه من كتر دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود الوحيد اللي الرسول فاتح له بيديله اذن مفتوح بالدخول على رسول الله في اي وقت على الاطلاق الوحيد يعني ممكن ابو بكر وعمر ما كانوش واخدين الاذن ده ابن مسعود كان حتى في اوقات خلوه النبي عليه السلام يدخل في اي وقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفين الاخلاق يا جماعه شايفين المبادئ شايفين ديننا عظيم قد ايه شايفين لو احنا عدنا للاخلاق دي هيبقى حالنا ايه وهيبقى موقفنا ايه يعني احنا عايزين نرجع لهذه الاخلاق سيدنا ابو بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حوحر و... و... و... اسامه بن زيد خارج ببعث الروم ابو بكر ماشي جنبه برجليه على التراب واسامه راكب فاسامه يقول له يا امير المؤمنين لا تركبن يقول له والله لا اركب ووالله لا تنزل قال له وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعه ده خليفه يا جماعه ده حاكم ده رئيس الدوله رئيس الدوله ماشي رجليه على التراب واللي عنده 17 سنه ماشي راكب ويقول له والله لا تنزل والله لا اركب اي كانوا حكام مفيش التفاضل مش برضه بالحكم والمحكوم التفاضل بالدين سيدنا عمر من بعده سيدنا عمر هو بيموت وبيوصي مين اللي يستخلف من بعده وبيحدد ستة قال بعد ما حدد الستة قال ايه ولو كان سالم مولى ولو كان سالم مولى حذيفة حي لاستخلفته عبد اسود اه يبقى الخليفة ما يبقاش الخليفة ليه مش عنده دين يبقى هو الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا ابو بكر اعتق بلال قال ايه سيدنا اعتق سيدنا اعتق سيدنا سيدنا اعتق سيدنا يبقى التسويد بقى بالدين وابو بكر مش سيدنا لانه هو معاه فلوس ده سيدنا لانه هو الاتقى فينا والاكثر تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينا اعتق سيدنا بلال اه بلال بقى سيدنا يا جماعه شايفين اخلاق الدين شايفين عظمه الدين شايفين الدين ده فيه اخلاق قد ايه عشان كده يجب ان ننتبه ان اعظم معجزه في الاسلام مش المعجزه العلميه ولا المعجزه اعظم معجزه في الاسلام المعجزه الاخلاقيه اخلاق الدين اللي لو ظهرت هنبهر العالم كله بالاسلام سيدنا عمر بن الخطاب لما ابن عمرو بن العاص ضرب المصري لما سبقه قال له ايه خذ قال للمشرك قال للمصري القبطي المشرك قال له خذ هذه الدره واضرب بها صلعه عمرو حتى يعلموا ان الله لم يخلق احدا ايه مفيش حد اتخلق عبد كلنا اتولدنا احرار ما حدش اتخلق عبد ده سيدنا عمر بيعمل كده مع مين مع عمرو بن العاص ليه لان هي دي الاخلاق لان الدين دين بل مع عمار سيدنا عمار يأمره على الكوفه ده عمار ده كان عبد وكان وكان يأمره على الكوفة سهيل بن عمرو هو ابو سفيان وصناديد قريش بعد الاسلام كانوا واقفين على باب عمر بن الخطاب وكان واقف صهيب وسلمان صهيب وبلال و... يعني فقراء الصحابة اذن للاول فقراء الصحابة وساب سهيل بن عمرو وساب ابو سفيان و... فابو سفيان قال والله ما رأيت مثل هذا اليوم قط ايه ده الواحد عمره ما حصل له اللي بيحصل له ده ده احنا اعلى منهم نسب واحنا واحنا واحنا فقال سهيل بن عمرو يا قوم اانتم غضاب الرب لقد دعو دعيتم الى الاسلام ودعوا فاسرعوا وابطأتم فاخشوا ان تأتوا يوم القيامة فينادوا وتبقوا لا ده عدد المقياس والتفاضل يا جماعة فعلا بالدين ولا يوجد اي شيء اخر غير الدين بل سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيحدد العطايا الشهرية ادى لأسامة بن زيد اكتر مادة لابن عمر ابنه فابن عمر بيكلمه قال له يا بني كان ابوه ابوه احب الى رسول الله مني وكان ابنه اللي هو ده بقى اللي هو اسامه بن زيد احب الى رسول الله منك واني اثرت ما يحب رسول الله على ما احب عليه الصلاة والسلام الاخلاق يا جماعة تخيلوا ان لما الدولة الاسلامية قامت كان يعني تخيل ابن سيرين تسمعوا ابن سيرين اعظم مفسر للاحلام في تاريخ الامة ومن علماء الامة الاجلاء تفسير احلام ايه ده كان عالم من اكبر العلماء كان عبد كان مولى من الموالي ابن سيرين تسمعوا عن الحسن البصري امام البصرة امام الامة كان عبد اسود عبد اسود مولى اسود الحسن البصري وسود بعلمه حتى من الاثار اللي تقرأها في كتب الرقائق ان لما لقوا وشه بيض فقالوا له ما الذي يعني بيض وجهك قال خلوا بالله في ظلمات الليل فكساهم من نوره تصدقوا ده الحسن البصري كان عبد تصدقوا كلمة نافع مولى ابن عمر نافع من ادراكم ما نافع بنسمع اسمه في القرآن وبنسمع اسمه في القرآن ما ادراكم ما نافع يا جماعة نافع كان عبد عبد من العبيد ائمة الدنيا كلها كانوا عبيد مصر مفتي الجمهورية في عهد عمر بن عبد العزيز يزيد بن ابي حبيب عبد اسود مفتي الجمهورية ائمة المدينة في هذا الوقت طاووس ومجاهد وعطاء عبيد عبيد وموالي يبقى ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم شفتوا الاسلام بقى اهو بالاخلاق دي لو احنا خرجنا للدنيا هيبقى شكلنا ايه هنعمل ايه عشان كده بقول لكم الثلاث صور دول بتقولوا لنا نخرج للدنيا بعد ما يتحققوا فينا سورة الحجرات من اولها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تحطش حاجة قدام الله ورسوله ما تحطش رأيك قدام رأي الله ورب قدام حكم الله ورسوله ما تحطش كلامك قدام تشريع الله ورسوله اوعى تقدم هواك على امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن انت ورا القرآن دوروا مع القرآن حيث دار انما دلوقتي بقت اهواءنا بتقدم على حكم الله ورسوله وبقت افكارنا ومناهجنا بتقدم على حكم الله ورسوله الادب مع الله والادب مع القرآن يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت ايه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشهروا له بالقول كشهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تحبط اعمالكم اه ربنا بيقول لك لازم يبقى عندك خوف مستمر من الحبوط في العمل لازم ده ابو بكر وعمر يا جماعه مش ناس عاديين ولا ناس ابو بكر وعمر بسبب كلمه رفعوا صوتهم قدام النبي فيها كان الخيران ان يهلكا يعني اقل ذنب تخاف منه ربنا بيعلمك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى من اقل ذنب من اقل شيء سيدنا يونس بعد كل الخدمه الخدمة الدعوية الشاقة اللي اداها بسبب امر واحد خرج من بلده من غير اذن من الله ربنا قال اذ ابق الى الفلك المشحون ابق عشان امر واحد بس عشان امر سبا ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبا بيقول ايه لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا ربنا ما وصفش ربنا ما قالش اربع خمس ايات جرائمهم كلمه واحده بس فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرب كلمه بس خلاص مجرد ان هو اعرض مجرد كلمه الله اله عزيز انت بتعبد اله عزيز ان عصيته ما تعرفش ممكن يعمل فيك ايه ابليس اتطرد من ملكوت السماوات واتطرد من الجنه بسبب ذنب واحد بسبب سجده واحده بس ما رضاش يسجدها كان مستهتر ما كانش عارف ان ده عواقبها لا دي عواقب الذنب يا جماعه يجب ان احنا ندرك خطوره الذنب يجب انك انت تدرك لما الرسول يقول ان كل ذنب بنكته سوداء في القلب انت دخلت قلبك كام نكته سوداء عينيك دي الوحيده دخل منها كام نكته سوداء قلبك كم نكته بصيت كم بصه في عمرك ده 20000 بصه هتبقى 20000 نقطه من عينك بس بس ده لسه ودنك دخل منها كم نكته سوداء دخل منها سمعت كم حاجه مما حرم الله سمعت قد 20000 30000 بقك ده دخل منه كم نكته سوداء لسانك واللي كان بيدخن او لسه بيدخن دخل منه كم نكته سوداء ايدك دي اتكت كم مره تفتح تلفزيون ولا اتكت على برنامج محرم ولا اتكت كم مره اتكت كم مره على حاجه محرمه او يبقى اذا يا جماعه عايزين نعرف احنا مذنبين في حق الله سبحانه وتعالى قد ايه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون كلمة لا تشعرون دي كلمة تخوفك كلمة ترعبك يعني انا ممكن يكون عملي حبط وانا ما اعرفش يعني انا ممكن يكون ربنا غضب عليا من فوق سبع سنوات وانا ما اعرفش اه لازم المؤمن دايما يبقى خايف طب امتى تخاف ان عملك يحبط امتى انا عايز اديك مثل واحد بيصوم صام يوم انا قررت اصوم النهارده فبعد الفجر اتقابلنا فقلت لي تعالى معزمك على حاجه ساقعه مثلا يعني في يوم من الايام العاديه هقول لك لا والله اصل انا ايه اصل انا صايم انما تخيل ان انا بصوم يوم ويوم وما ادراكم بقى يوم ويوم ده فضله عند الله قد ايه وفي نفس الوقت مشقته قد ايه بصوم يوم ويوم وفي اليوم اللي انا صايم فيه اتقابلنا في صلاه الفجر وقلت لي تعالى اسمعك على حاجه ساعه ها هقول لك انا صايم ده لو ده لو ده لو قام زلزال مش هقول لك انا صايم ليه؟ بقى انا بعد ما تطلع روحي في العمل اقوم اضيعه بكلمه يبقى امتى تخاف على العمل؟ اما يكون في عمل امتى تخاف على العمل اما يكون في عمل اصلا يبقى يا جماعه احنا ليه ما بنخافش على العمل احنا ليه ما بنخافش من حبوط العمل احنا ليه ما بنخافش من الرياء لان احنا اعمالنا اصلا اعمال زهيده مش اعمال عظيمه انما لما نعمل اعمال عظيمه اه هنبدا نترعب بقى ياه بقى بعد كل المجهود ده ممكن كل ده يروح اه ممكن كل ده يروح ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله ايه قلوبهم قلبك هيمتحن خد بالك لازم ربنا هيمتحن قلبك لازم اوعى تفتكر انك انت لما بتعدي بنت في الشارع او لما البنت بيعدي قدام ولد في الشارع اوعى تفتكروا يا جماعه ان دي فتنه لعينك دي فتنه لقلبك تعرض الفتن على الايه على القلوب مش على العيون ولا على الاذان ولا ده فتنه لقلبك قلبك هيتفتن قلبك هيمتحن ومفيش حل غير انك انت تذاكر عشان تجاوب في الامتحان صح تذاكر ازاي الاجتهاد في اصلاح القلب وتطهير القلب اولئك الذين امتحن الله ربنا هيمتحنك كل فتنه هتقابلك امتحان كل اذان فجر امتحان بل احنا بنتكلم في القران وبنتكلم في معاني عاليه ما ننزلش نفسنا كل قيام ليله امتحان كل صلاه ضحى امتحان كل يوم بيعدي عليه عليك السنن الرواتب امتحان كل صيام اتنين وخميس امتحان امتحانات انت هتاخد الدرجة هتاخد الشهادة ولا لا وهتاخد تقدير ايه في الاخر هتاخد تقب آه، تقدير آه، امتياز ولا تقب تقدير جيد جدا ولا جيد ولا هتشيل مادتين في التقوى ولا هتترفد ما انتش تقي اصلا اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يروح ورا النبي مش من وراء حجرة يروح ورا النبي هنا لا مش في البيت طب نادوه من البيت طب نادوه من البيت والرسول مش عايز يخرج له مش وقت الخروج بتاع النبي عليه السلام يبقى اذا ده سوء الادب مع رسول الله اكثرهم لا يعقلون اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله ايه غفور رحيم غفور رحيم ايوه يا جماعة ازاي النبي احتوى الناس ازاي حتى مع جهالات الاعراب المغفرة والرحمة ازاي ازاي نحتوي الناس يا جماعة ازاي الناس تحبنا ازاي نحتوي ازاي تحتوي اصحابك وانت بتدعوهم الرحمة ازاي تحتوي اهلك وانت بتدعوهم الرحمة النبي احتوى اجلاف الاعراب بالرحمة احتوى الواقع كله بالرحمة يبقى انت لازم يبقى عندك رحمة كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة مصيبة نقلة الكلام اللي كثير من يعني سواء الملتزمين وغير الملتزمين في الدنيا كلها بنعاني منها نقلة الكلام انا سمعت ان فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا مين اللي قالك يا ابني لا اخ ثقة اخ ثقة اللي قالك كده اه طب والاخ الثقة ده ما نروح له نشوف الاخ الثقة ده مين اللي قالك يا اخ يا ثقة اخ ثقة اخ ثقة طب ويا اخ ثقة مين وفي الاخر نفسنا نشوف مين الاخ الثقة ده يا جماعة نفسنا حد يقبض عليه مرة نجيب الاخ الثقة ده اللي وقع الدنيا كلها في بعضها اللي وقع الناس كلها في بعضها كل واحد يقول لك خبر اخ ثقة ويطلع الاخ الثقة ده والعياذ بالله بعد كده يعني الله المستعان فلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم اوعى تفتكر ان اتباع هواك فيه راحتك اتباع هواك ومزاجك فيه تعبك وقرفك وبهدلتك وعنتك في الدنيا قبل الاخرة يا جماعة الرحمة هنا الرحمة في القرآن اللي عايز يعيش مستريح وسعيد ومرتاح يتبع اوامر رسول الله ويتبع اوامر القرآن والسنة اللي هيتبع هواه هيتبهدل وهيعيش معذب وهيعيش في غاية الضيق والاكتئاب مفيش راحة غير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ياه تبقى جاي بح- عارفين يعني يا جماعة حبب اليكم الايمان يعني انت مش جاي المسجد ها انا جاي التراويح النهارده وانا متضايق انت جاي بحب انت جاي فرحان زي شعور الملتزم الجديد كده الملتزم الجديد كلنا جربنا المرحله ديت او غالبنا وربنا يمن علينا جميعا بيها كلنا جربناها يا جماعه في اول التزام لقيتك فرحان وانت رايح الدرس طاير وانت قبل خطبه الجمعه كده تروح من بدري الشيخ محمد حسن طالع تفضل كده قاعد سعيد سعيد وساعه هو بيطلع على المنبر قلبك كده يبقى ايه تحس انه في نشوه غريبه كده وهو بيتكلم تحس انك فرحان اول ما يخلص تحس انك عايز تطير تروح تجيب لك شريطين تسمعهم تروح تشوف يبقى اذا يا جماعه احساس الفرحه وانت عايش جو الطاعه احساس انك عايش دين عايش دين مش بتأدي تكاليف انت عايش عيشة اسعد مليون مرة من اي عيشة تانية بيعيشها اي انسان في المعصية ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انك انت تكره المعصية فاول الصورة اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اللي بيشوف المعصية نفسه فيها بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا اللي يشوف الفتنة نفسه يبص لها بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا اللي يشوف الشريط نفسه يسمعه بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا انما كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان لا ده كاره المعصية ده عاد لما بيشوف المتبرجات في الشارع بيرجع ده عاد لما بيشوف الفتن بيبقى خلاص بيجي له حالة من الغثيان وهيقيء على نفسه هيرجع من كتر القرف يبقى ده كراهية المعصية ده اللي عايش مستريح ده المستريح ليه لان خلاص المعصية خرج حبها من قلبه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا زي العراق والكويت كده ولا طبعا احنا ما قلناش بنتعامل التعامل الايماني والقراني ده مع الواقع بقينا بعاد عن هذا الواقع انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم اول حاجة الرسول لما دخل المدينة عملها ايه ها بنى المسجد المسجد ده اللي هيخلي كل واحد مننا طوبة صالحة لبنة صالحة اللي هيخليك راجل بعد بناء المسجد على طول عمل ايه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ما انا دلوقتي انا طوبة وانت طوبة وده طوبة وده طوبة بس احنا شوية طوب متبعتر الاخوة القوة هي الاسمنت اللي بيرصص الطوب ده جنب بعضه ويلزقه جنب بعضه بقينا صف بقينا بنيان مرصوص جنب بعض يبقى اذا الاخوة دي هي اللي بتخلي احنا مع بعض كده لينا قيمة انما من غير الاخوة احنا في احسن الاحوال شوية طوب في احسن الاحوال الطوبه ممكن تتسال في دماغ واحد مثلا تعوره مثلا يعني انما الطوبه ممكن تصد عدوان جاي عليك لا لانها ما هياش بنيان مرصوص ما هياش صف يبقى الاخوه يا جماعه الاخوه الرسول عليه السلام بيقول اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم لو انتوا قاعدين كده اختلفتوا في تفسير ايه هتتشكلوا مع بعض الاخوه هتروح فقوموا من عليه يا ربي لو القرآن هيفرقنا نسيب القرآن شايفين الكلام يا جماعة هو الرسول مش قصده يسيب القرآن طبعا يعني ده مش فاهم الرسول يقصد ان الاخوة دي اخطر خط احمر لازم ما يتكسرش في حياة الامة لازم لازم نحس ان احنا اخوات يا جماعة يا جماعة المجتمع ما عادش حاسس بالاخوة دي لان ربنا بيقول وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا القرآن روح طب الروح لما تخرج من الجسم الجسم يحصل له ايه يموت يبقى انا دلوقتي انا جسم اهو لو يعني لو انت قرصتني في ودني ايدي هتتمد تدافع عن ودني طب امتى تتقطع الودن والايد ما تتمدش ها لما يكون الجسم ميت يعني لما يكون مفيش روح امتى تتقطع بغداد والايدين التانية ما تتمدش بتاعت الدول امتى تتقطع القدس ولا يتحصر المسجد الاقصى والايدين التانية ما تتمدش اما تكون الامة ميتة ميتة ليه لان ما عادش فيه القرآن الروح اللي هو القرآن ما عادش موجود وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا يبقى احنا ما عدناش حاسين بالاخوة ليه لان القرآن ما عادش رابط ما بيننا يبقى يبقى يعني يعني احنا قلنا قبل كده ان سلسلة التفسير دي ده معهد اعداد دعاء وفي نفس الوقت معهد اعداد آه، علماء وفي نفس الوقت معهد اعداد يبقى وكذلك يا جماعة معهد اعداد صف متماسك فعلا يبقى بواب بنيان مرصوص ليه القرآن هو الروح اللي هتربط ما بيننا انما المؤمنون اخوة سيدنا علي لما الخوارج جم ي- لما جم يقتلوا يقتلوا في المسلمين قال ايه قالوا له يا علي او يا امام اهم كفر قال لا اهم مش عارف ايه قال لا امال هم ايه اخواننا بغوا علينا يا شايفين يا جماعه ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه يا رب ده بقى في دم بينهم مش ده قال على ده كلمه ولا ده قال على ده ده بقى دم بينهم برضه اخوات برضه اخوات لو كان ابو بكر ما عفاش عن مصطح بن اساده اللي هو اتكلم على السيده عائشه في فتنه حادثه الافك كان حصل ايه؟ كانش حصل حاجه كان التاني اتقطع ما بينهم لو كان سيدنا يوسف ما عفاش عن اخواته كان حصل ايه؟ يبقى لازم نبقى طوفان من التسامح قدام اي جهاله توصل لك من مسلم عنك اخوك مهما عمل فيك حتى لو رفع السيف عليك بعد ما تتصالحوا لجهته اخوان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا اغنى منهم لا خير من لا يعني الدين بقى المقياس هو الدين بقى ما بقاش الدنيا ولا تنابزوا ب- ولا نساء من نساء ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يعني ال- ال- اللي يرجع بعد رمضان ينتكس يا جماعه اللي بعد رمضان في رمضان طاعه بعد رمضان مفيش طاعه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اللي عاش فتره التزام وبعد كده انتكس عن دين الله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اللي ده القران وبعد كده عصى ربنا وقع في المخالفات اللي في الصوره دي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يبقى ده شعار ليك في حياتك لما انت عشت فتره طاعه مع ربنا عيب ان انا ارجع ما عادش ينفع خلاص بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الايه هم الظالمون يعني ربنا قسم الناس اتنين تائب وظالم يا اما تائب يا اما ظالم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ليه ان كثيرا من الظن اثم صح لا اجتنبوا كثيرا من الظن اصل بعض الظن اسم قال لا طب يا رب ما كان يجتنبوا بعض الظن لان لا لازم يبقى بينك وبين المعصيه حاجز امان كبير ربنا بيعلمنا زي بالظبط ما ربنا والرسول علمونا ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام علمونا ان حوالين الطاعه نعمل حاجز امان يعني حوالين صلاه الفرض يبقى سنه قبليه وسنه بعديه ليه عشان يبقى في حاجز امان حوالين الطاعه نحافظ على الطاعه كذلك المعصيه يبقى في حاجز امان حواليها عشان ما نقربش منها حاجز الامان اللي حوالين الطاعات اللي هو ايه هم؟ المستحبات وحاجز الامان اللي حوالين المعاصي هو ايه المكروهات عشان كده ربنا في سورة الفرقان يقول ايه سبحانه وتعالى وهو بيوصف ايات عباد الرحمن يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا يعني هو الانفاق حرام لا الاسراف ايه يا جماعة مكروه يبقى اذا الاسراف في المباحات الايه اللي بعدها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون الاسراف في المحرمات اللي هي الكبائر ربنا جاب لك ايه الاسراف في المحرمات بعد ايه الاسراف في المباحات ليه عشان يقول لك لو انت كسرت السور وعديت مش هيبقى بينك وبين الحرام حاجه هتدخل في الحرام عشان كده في سوره الروم ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء اللي عملوا معاصي كتير ان كذبوا بايات الله يا يعني ممكن المعصيه تؤدي للكفر ممكن تؤدي للكفر ممكن مبدا مرسخ في القران وبكره احنا بنتكلم في سوره قاف ان شاء الله والصور اللي بعدها هنتكلم عنه باذن الله مبدا ان المعصيه دي ملاش خط احمر تفضل تستدرك تستدرك لغايه ما تضيع الانسان عشان كده ربنا بيعلمنا زي لما يكون في سرطان في عضو من الاعضاء الجراح يجي يستأصله ما يشيلش سرطان ده بيشيل كذا سنتي من اللحم السليم حوالين السرطان يقول لك عشان حاجز امان عشان يعني يسموه حتى سيفت مارجن يعني حاجز امان من بعيد كده عشان ايه يا جماعه عشان يضمن ان المرض مش هينتشر ولا يوصل للجسم بعد كده اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه حد فاهم ليه ربنا سبحانه وتعالى شبه اللي بيغتاب اخوه باللي بياكل لحمه واحد ميت حد واخد يعني باله من الوجه المق... الشبه ما بين الاثنين اصل انت لما اتكلمت في عرض اخوك وهو مش موجود هو مش موجود فهو عاجز انه يرد عن نفسه انت ممكن بتفتري عليه بس هو عاجز انه يرد عن نفسه او ان هو يقدم اعذاره فانت نهشت في لحمه وهو عاجز انه يرد عن نفسه كانك جبت واحد ميت الميت برضه انت بتنهش فيه وهو ايه وهو عاجز انه يرد عن نفسه يبقى مشهد مقزز للغايه انك انت تتكلم على حد انك انت يعني في بعض الناس ما بيتورعش ان يقول لي ده الشيخ الفلاني ما اعرفش عمل ايه ده مش عارف الاخ الفلاني عمل ايه ده كلام يا جماعه ده كلام ده دين ده ديننا ده دين الاسلام ازاي يا جماعه امال فين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم امال فين امر ربنا انك انت كده بتاكل لحم اخوك ميت يعني هو الغيبه لكل الناس حرام وليك انت لحم اخوك ميت ما ينفعش يا جماعه لازم اخلاق عدم الكلام عن بعض دي تتاصل فينا ما انا بقول لكم الصوره دي امتحان امتحان انت هتقيم نفسك بعدها انت تاخد كام في الميه في ادبك مع الله تاخد كام في الميه في ادبك مع سنه رسول الله تاخد كام في الميه في ادبك مع اخوانك المسلمين تاخد كام في الميه في ادبك مع الدعاء الناس اللي عايشه ليل نهار عشان الناس تعرف ربنا وتتوب لربنا تاخد كام في المية في ادبك مع اصحابك وعيلتك واهلك وجيرانك تاخد كام في المية في ادبك مع الكفار ومع الناس اجمعين تاخد كام في المية يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ايوه العولمه دي مصلحتنا احنا اول كتاب ذكر العولمه في الكون كله القران الكريم القران قال لك انتوا كلكم مجتمع واحد كلكم كلكم قرية واحدة كلكم ربنا خلقكم شعوب وقبائل عشان تتعارفوا مع بعض ليه انا هو امريكا الوقت طلعت العولمة ليه حد واخد باله امريكا حاسة انها قوية وحاسة ان التسامح من مصلحتها ليه لان لما انفتح الوقت على اوروبا انا مبات اقوى من اوروبا فانا لما انفتح عليها انا اللي هكسب لان انا اللي اقوى في الثقافة واللي اقوى في الفكر واللي اقوى في المنهج واللي اقوى عشان كده امريكا منفتحة على العالم كله الا الاسلام ليه لان ده الدين الوحيد اللي لو اتفتحت عليه هو اللي هياكلها مش هي اللي هتاكله احنا احنا الانفتاح في مصلحتنا يا جماعه لان احنا الدين الاقوى احنا اللي مبادئنا مبهره عشان كده هو حاطين حوالين الاسلام حاجز شديد لا دول ما يخرجوش بره دول اللي يخرج منهم بره النموذج اللي هتشوه الاسلام النماذج اللي هتكره الناس في الدين النماذج اللي هتشوه الصوره المشرقه للدين احنا مصلحتنا العولمه يا ريت يا ريت العولمة. ده احنا اول حاجه هننادي بيها لما يقوم مجتمع مسلم احنا عايزين العولمه وعايزين نخطب على الامم المتحده في يوم من الايام انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم امتى الكلمه دي تتكتب على الامم المتحده امتى بقى المبادئ الاسلاميه العظيمه هي لسود العالم ان اكرمكم عند الله اتقاكم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الله هو في فرق بين الايمان والاسلام اه الاسلام ان انا جيت الجامع الاسلام ان انا سمعت درس الاسلام ان انا صليت تراويح انما الايمان قلبك حالته ايه وانت بتعمل الكلام ده قلبك شكله ايه مشاعر اليقين مشاعر حب الله مشاعر الثقه في الله وعظمه الله مشاعر الخوف الصادق من الله الرجاء في رحمه الله التوكل على الله خروج الدنيا من القلب الكلام ده حالك فيه ايه لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يعني ما دخلش بس هيدخل ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني طول ما انت في السكة دي كل يوم نور الايمان هيقيد في قلبك اشد من اليوم اللي قبله كل يوم الايمان هيزيد في قلبك درجة عن اليوم اللي قبله يبقى يا جماعة انا عايز الايمان طب انا الوقت قلبي كده الايه اللي بعدها انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا انا عايز ما ارتابش انا عايز يبقى يقيني كامل ازاي خليك ماشي في السكه دي خليك ماشي في سكه العبادات وسكه الايمانيات وسكه الدخول في الدين كل يوم قلبك هينور عن اليوم اللي قبله لغايه ما توصل لليقين الكامل بتختم الصوره طبعا بمواقف الاعراب اللي بيمن على الله بعملهم وسوء الادب بتاعهم وتعليم هؤلاء الاعراب الادب يبقى سوره الحجرات بتتكلم عن ايه يا جماعه ها الادب الاخلاق الاخلاق العظيمة بتاعت الدين اللي احنا عايزين نخرج بيها للناس طيب سورة الفتح وسورة محمد بيتكلموا عن ايه السورتين دول بيتكلموا عن ايه سورة محمد هي اول سورة في الشوط سورة مح... تخيل السورة اللي ربنا وضع عليها اسم سيدنا محمد من ضمن ال 114 سورة في القرآن تخيل السورة دي هتبقى سورة يعني لينة ولا سورة قوية جدا قوية جدا سورة محمد بتقول لك كلمة واحدة بس حدد موقفك يعني ايه حدد موقفك سورة شديدة جدا يا جماعة سورة بتقول لك مفيش فصال انت يا مؤمن يا كافر انت يا صادق يا منافق انت بتكلم ده, ده, ده السورة بتكلم المؤمنين خدوا بالكم السورة مش بتك... السورة بتكلم مين يا جماعة بتكلم الصف المسلم وما ما من فيهم من ناس عندها في قلوبها مرض انت يا مؤمن يا كافر انت يا صادق يا منافق انت يا من اهل النعيم يا من اهل الجحيم انت يا مجاهد منفق يا اما مخذول مطرود مبعود عن رحمة الله مفيش وسط مفيش فصال الصورة من أو حتى من اولها شايف الدخلة بتاعتها مفيش لا الف لام ميم بقى ولا كاف يا عين صاد ولا ذكر ايتين في الاول كده ترتيب عن ربنا مفيش الكلام ده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم على طول دخلة مفاجئة مباغتة مفيش مقدمات ليه الصورة بتقول لك حدد موقفك انت مع مين انت معانا يبقى لازم تكون مجاهد منفق يبقى لازم تكون صاحب رسالة ليه اصل خلاص بقى ما عادتش على قد المدينة ده احنا بعد كده خلاص هنخرج للعالم كله خلاص احنا دلوقتي بننفتح على العالم ونخرج للروم ونخرج في مؤتة ونخرج في حنين هنخرج للعالم يبقى لازم يبقى كل واحد منا راجل وصاحب رسالة لان احنا سندع الى قوم اولي بأس شديد ده احنا طالعين على امريكا وطالعين على اوروبا هنطلع بجيش نص رجالة ونص زي احد كده الجيش طلع 3000 2300 يرجعوا 700 يكملوا زي الخندق كده 3000 واحد 2700 يرجعوا 300 يبقوا لا لازم تبقى راجل لازم تبقى صاحب رسالة عشان كده الصورة يا جماعة احجامها شديدة جدا من اولها يا مؤمن يا كافر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم يا صادق يا منافق ويقول الذين امنوا لولا نزل السورة فاذا انزل السورة وذك محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو ايه فلو صدقوا يا صادق يا منافق فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم لو ما رضيتوش تطلعوا بجهده ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاضلهم واعمى ابصارهم يا الهي شايفين يا جماعه الاحكام الصوره ما فيش فيها هواده يا نعيم يا جحيم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يا الهي ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاهم انهار الجنة وانهار الحميم تختار ايه تختار إيه؟ اشجار الفواكه واشجار الزقوم تختار ايه يبقى الصورة بتقول لك ان مفيش حل وسط يا كده يا كده الصف يجب ان يتميز في هذه المرحلة سورة محمد احكامها شديدة قوي يا جماعة احكامها قوية قوي يعني الدنيا ما في انما الحياة الدنيا ايه لعب ولهو على طول هي كلمة واحدة ليه لازم تفصل من الوقت لما تيجي تتكلم عن الطاعة واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يعني بتعتبر عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوامره وتكاليفه ابطال للاعمال طب لو هطيع بس 99% ما ينفعش 102.5% ولا الوقت الثانوية العامة بقت 105% 105% مفيش اقل من كده ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم يا ارتدوا على ادبارهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر واحد في المية بس وتسعة وتسعين في المية من الطاعة لله ورسوله ما ينفعش سنطيعكم في بعض الأمر؟ ما ينفعش شايفين القوة اللي ما يتدبرش في القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها يبقى اذا الصورة يا جماعة بتقول لك حدد موقفك من اول اية لاخر اية كلها مقارنات ما بين المؤمنين والكفار مقارنات ما بين المنافقين والصادقين كل الصورة من اولها لاخرها مقارنات عشان ايه عشان الصورة تقول لك انك انت يجب ان تحدد الموقف بتاعك عشان انت صاحب رسالة ولا لا عشان كده هتلاقي الصورة كلها مقارنات كلها من اولها لاخرها في النعيم والعذاب مقارنات في الصفات مقارنات في التكاليف مقارنات كان ال- ال- ال- النداء ليك حدد موقفك من اول ايه لاخر ايه من ايات هذه الصوره طب اللي ما يقاتلش يا رب فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم طب اللي مش هينفق عشان الدين وعشان الدعوه يا رب ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا مش هترضى تنفق عشان الدين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم صورة شديدة يا جماعة مش كده صورة قوية جدا ولو كملنا الايات اللي فيها كمان بعد كده هتحس ان الصورة قوية جدا صورة محمد من اقوى صور القرآن على الاطلاق بل قد تكون اقوى صورة في القرآن بتقول لك حدد موقفك لان الدين الوقتي التكاليف اللي مطلوبة مننا فتح العالم كله طيب وبعدين ينفع واحد يقوم بهذه المهمة ما هوش راجل ما ينفعش لسه معانا صورة الفتح معانا دلوقتي يا جماعه سوره الفتح السوره بقى الاخيره اللي معانا عايزين في دقيقتين كده في دقيقتين ان شاء الله سوره الفتح بتتكلم عن ايه سوره الفتح المقدمه بتاعتها والخاتمه بتاعتها بتوصل لنا مفهومين مهمين جدا ربنا بيقول لك انا فتحنا لك فتحا مبينا كثير من الناس بيظن ان الفتح اللي هو فتح ايه فتح مكه وده مش فتح مكه ده صلح الحديبيه ربنا سماه فتح كلمه فتح لما تسمعها في القران حد في ذهنك فورا الدعوه الى الله مش الجهاد لما ربنا يقول في سورة النصر اذا جاء نصر الله والايه والفتح قبل ما تفكر في ان كلمة الفتح تعني فتح مكة طب امال اذا جاء نصر الله معناها ايه نصر الله فتح مكة طب والفتح فتح مكة برضه ده الفتح الدعوي اللي حصل بعد ما مكة اتفتحت العرب كلها دخلت في الاسلام طب وهنا لما ربنا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا الرسول كان رايح معاه كام واحد عشان يعتمروا في مكة قبل صلح الحديبية حد يعرف في اعلى الروايات 1500 صحابي كان سنة 6 هجرية سنة 8 هجرية بعدها بسنتين كان رايح يفتح مكة ومعاه كام صحابي 10000 صحابي يا الهي ال- العدد المهول ده جه منين ال 8000 ونص دول جم منين في سنتين يا جماعة اللي دخلوا الاسلام قد اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة قبلها بل اضعاف اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة اللي قبلها في سنتين بس لان لما مكة رضت انها تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام بقى ده اعتراف رسمي من ام القرى ان المسلمين في المدينة بقوا دولة معترف بها بدأ كل القبائل تفطن الى قوة المسلمين بدأ القبائل تفتح ابوابها لدعوة المسلمين بدأ الصحابة ينتشروا في الدعوة الى الله وسط القبائل والابواب كلها مفتوحة ليهم فترة انفتاح دعوي كان النتيجة لهذا ان في سنتين بس تحول جيش المسلمين من 1500 لكام ل 10000 يبقى لما ربنا يقول ان فتحنا لك فتحا يبقى كلمة فتح في القرآن مقصود بها ايه مش تطهير الرقاب كلمة فتح في القرآن مقصود بها ليس فتح البلدان ولكن فتح القلوب ان القلوب اتفتحت لينا طب يع- يعني اذا مقدمة سورة الفتح بتقول لنا ايه مقدمة سورة الفتح بتدلك على خطورة الدعوة الى الله افهم اوعى تفتكر ان احنا مقصودنا ان احنا نروح نقتل ولا نروح ن- احنا مقصودنا ان احنا ندعو مقصودنا ان الناس تهتدي عشان كده لو الابواب مفتوحه قدامنا في الدعوه هنقاتل الناس ليه احنا م- بنقاتل لان في واحد واقف في الطريق ممنوع انكم كتابكم ولا ان دعاتكم ولا الناس اللي بتتكلم عن دينكم تدخل البلد بتاعتنا دي ممنوع ما ينفعش ممنوع الناس دي هتروح جهنم ممنوع ممنوع يبقى نقاتل خلاص بينه وبينك القتال ولكن اذا فتح الابواب خلاص يبقى احنا مقصدنا كل الدعوه عشان كده بقول لكم ان الانفتاح ده من مصلحتنا لو احنا ناس على الدين فعلا الانفتاح ده من مصلحتنا لان احنا عايزين افكارنا اللي اقوى من اي منهج في الدنيا كلها يفتح امامها الابواب وواثقين ثقه عمياء كامله تامه ان احنا اللي هنكتسح جميع الاديان والحضارات في هذا الوقت ان فتحنا لك فتحا مبينا خطوره الدعوه طب خاتمه سوره الفتح بتقول ايه محمد رسول الله والذين معه خد بالك والذين معد يعني ايه معاك معاك يعني اللي معاه في كل حاجة الرجالة اللي كل ما الدين يحتاجهم في اي موقف يسدوا فيه والذين مع اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كثير العبادة جدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود علامة السجود من قطر الصلاة ونور الوش من قطر ما خلقوا بالله في قيام الليل الاتنين اللي يشوف وشه كده ده وش راجل عابد زاهد ناسك سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يبقى مثلهم في التوراة انهم ايه عباد مؤمنين العبادة والايمان طب مثلهم في الانجيل كزرع ساق نباته اخرج شطأه خرج الفروع الجانبيه بتاعته ففي الاول يا جماعه بنلاقي ان ال- ان الساق دي بيربطوها في خشبه كده بحبل ليه لانها ما تعرفش تصلب دورها طولها لغايه ما تطلع الفروع الجانبيه خلاص فاستغلظ يشيلوا الخشبه ما عادتش محتاجاها مين الساق ومين الفروع اللي طلعت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة محمد والذين معه مثلهم ومثلهم في التوراة بقى مثل محمد والذين معه زرع اللي هو سيدنا محمد اخرج شطء اللي هم ايه الصحابة فآزره لما بتشتغل في الدعوة انت كنت واحد لوحدك بقى معاك ناس بتشتغل معاك بقيت راجل بقيت ثابت يعني المدعوين بيثبتوا الداعية جدا عن مكان قبل ما يبقى معاه مدعوين عشان كده الشباب اللي عايز يثبت في الدين يشتغل في الدعوه ليه كل واحد هيستجيب ليك بقى اخ ليك وقرين ليك ورفيق ليك رايح جاي معاك يبقى ثبات ليك من اخطر عوامل الثبات على الاطلاق الدعوه الى الله الدعوه الى الله بتثبتك فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار خدوا بالكم يا جماعه الوقت ال ال الكلام ده نفهم منه ايه الرسول لما كان زرع سليم 100% طلع الصحابه فروع سليمه 100% ولما الصحابه كانوا فروع سليمه بعد كده لما حصلت الفتوحات الفروع اللي طلعت من الفروع كانت الناس كلها اهل صلاح انما الوقت مين الزرع احنا الزرع ده اللي هو انا وانت ما هو احنا اللي المفروض بيطلع الناس دول هم الشط بتاعنا هم الفروع بتاعتنا طب لما تلاقي شجرة الفروع بتاعتها سليمة وفيها فرع بايظ مش مشكلة الفرع ده فيه مشكلة ولكن لما تلاقي الفروع كلها بايظة يبقى الشجرة ايه شجرة بايظة يبقى لما تلاقي الناس وحشة يبقى احنا وحشين الكلام ده مقياس عقلاني جدا عايز تعرف احنا وحشين ولا حلوين عايز تعرف احنا رجاله ولا لا شوف الناس حلوه ولا وحشه طب عايز تعرف المسلمين حلوين ولا وحشين شوف الكفار حلوين ولا وحشين اصل الملتزمين دول والدعاة دول الزرع بعد كده الناس اللي بتدخل جوامع دي الشط بعد كده الناس اللي بره هي ال- الفروع اللي اصغر اللي بتطلع من الشط بعد كده الكفار هي الفروع اللي اصغر يبقى يا جماعه عايزين نعرف نشوف الفروع كلها مسوسه يبقى الناس مش حلوة يا جماعة ولما الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها اخلاقها مش حلوة لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها عبادتها مش حلوة لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها حب الدنيا طاغي عندها عن حب الله وحب الدين يبقى معناها ان الملتزمين نفسهم مش حلوين عشان كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه واحد والنبي معاه اثنين والنبي معاه ثلاثة ف تفهم الكلام ده ايه اوعى تفتكر ان الواحد ده ما هو الواحد ده ابو بكر والاثنين دول ابو بكر وعمر والثلاثه دول ابو بكر وعمر وعثمان يعني ايه يعني هو صحيح واحد بس واحد راجل يعني ايه يعني لما تيجي تقول لي اصل في نبي معاه واحد وايه يعني انا ايه يعني لو ما حدش استجاب لي او واحد اللي استجاب لي انا عشان اعرف مستواك هبص للمدعو بتاعك لو لقيت المدعو بتاعك مستواه في الدين عالي يبقى انت عالي لان هو الشط بتاعك يعني عايز اقول ايه ان ربنا في الانجيل ضرب مثل بالعباده والايمان وفي التوراه ضرب مثل بالتربيه اللي هي الوظيفه بتاعتنا وبالدعوه الى الله يبقى اول الصوره بيقول لك خطوره الدعوه واخر الصوره بيقول لك خطوره التربيه الكلام ده قيمته ايه واحنا خارجين للدنيا قيمته اوعوا تنسوا انتوا بتقاتلوا ان مقصدكم هو الدعوه واوعوا تنسوا ان الرجاله اللي بيقاتلوا دول مين اللي هيشيل الدين بعدهم بعد ما يموتوا ولا يقتلوا اللي هيشيل الدين رجاله ثانيين هيجوا ازاي بالتربيه يبقى سر الاستمرار هو التربيه سر استمرار الجهاد سر استمرار الرساله هو التربيه يبقى ربنا في الثلاث صور دول يا جماعه بيعرفنا من اولها حدد موقفك انت خارج راجل اه انا راجل يا رب طب افهم بقى افهم خطوره الدعوه وخطوره التربيه وفي نفس الوقت خلي اخلاقك اخلاق عظيمه اخلاق مبهره اللي يشوفها ينبهر بيك انتوا الوقت بقيتوا صف واحد بقيتوا اخوه بقيتوا مؤدبين مع الله ورسوله بقيتوا معظمين للدعاء بقيتوا ناس مترابطه ما بتختبوش بعض وما بتخدموش ببعض بقيتوا ناس عارفين حقوق الناس عليكم وناس رحماء مع الناس بقيتوا بتقدروا تحتووا الاخرين بالرحمه بقيتوا فاهمين خطوره التربيه ووسطكم وسط بعض بتربوا وخطوره الدعوه وبتستثمروا الجهاد في الدعوه يبقى اخرجوا بقى وبقيتوا رجاله واصحاب رساله اخرجوا للعالم بقى يبقى لما نوصل للمستوى ده نخرج للعالم انما قبل المستوى ده الناس اللي اللي اللي- الخزعبلات اللي بيطلعوا المهدي طلع في السعوديه مهدي إيه يا جماعه مهدي المهدي لو جه يا جماعه احنا هنكذبه والله العظيم اقسم برب المهدي لو جه الناس دي كلها هتكذبه ما حد هيمشي وراه مهدي ايه اللي هيجي دلوقتي هو الناس دي تستاهل مهدي دلوقتي ولا تستاهل غير مهدي اما نبقى نطلع الاول نستاهل المهدي ربنا يجيبه لنا اما نبقى الاول ده المهدي ده هيجي يفتح العالم يبقى هيفتح العالم باخلاقنا دي هنعلم الناس ال ال الاسترتشات وال والانحراف والاختلاط وان هنعلم الناس ايه احنا ايه عندنا نخرج بيه للناس اصلا يبقى الثلاث صور دول هم الصفات اللي لازم تتحقق فينا قبل ان نخرج للناس بنلاحظ في سوره الفتح ان ثمره تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت يا جماعه سوره الفتح نزلت سنه كام ها شغلوا دماغكم معايا بقى ده صلح الحديبيه كان سنه كام ستة احنا كنا بنشرح لسه من يومين في الاحزاب الاحزاب كانت سنه كام ها خمسة يعني من خمسة لستة سنة فاكرين واحنا بنتكلم على الاحزاب قلنا المنافقين كانوا قوة مهولة في المجتمع ازاي فاكرين كنا بنتكلم على المنافقين هم القوة المهولة في المجتمع الوقت في سورة الفتح تلاحظ ان المنافقين بقوا شوية ناس خايفين ولما ترجع نرجع من الغزوة يقعدوا يقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا واحنا غلطانين يبقى في سنة واحدة بسبب منهج القرآن في التغيير شوكة عدو او تاني عدو من اعداء الدين اتكسرت عشان نعرف احنا بقالنا 80 سنة بنلف حوالين نفسنا في الطريق الاسلامي الرسول في سنة واحدة لانه بيتبع منهج القرآن التغييري قضى على شوكة المنافقين يبقى لما نمشي ورا القرآن هنتقدم بسرعة الصاروخ لما نمشي ورا القرآن هنقدر فعلا ان ربنا يفتح لهذه الامة ونلاحظ في سورة الفتح ظهور ثمرة التربية بتاعت رسول الله ال 19 سنة تربية لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا خطورة خطورة التربية يا جماعة اللي ظهرت ثمرتها في طاعة المسلمين في صلح الحديبية ويعني نكتفي بهذا القدر في الثلاث صور دول كل واحد يعرض نفسه على الثلاث صور دول ويشوف هو فين منهم يعني ينفع جندي في كتيبة الاسلام ولا لا اقول قولي هذا